قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أعرض عن الجاهلين ده اتباع بني آدمين خلاص وإما ينزغنك ده القسم ده خاص بالإيه بالشيطان وفي سورة المؤمنون برضو القسم الأولاني خاص بمعاملة المتمردين برضو تمام في سورة فصلت القسم الأولاني متعلق أيضا بمعاملة الذين يخالفون خصومك أمرك في الثلاثة المواضع الخاصة, الخاصة بالإنسي إنك تتعامل بالحسن لما جعل الشيطان قال لك ده ملوش حل ما ينفعش يتعامل بالحسنى ليه لأن الشيطان لا يقبل منك فدية ممكن البني آدم الإنسي لو فتوة مثلا في حي وأنا خايف منه ممكن أديله قرشين وأبعده عنه ممكن أعمل له خدمة وهيرضى ويسكت ممكن أتبسم في وجهه ممكن أكف أزاي عنه في الآخر هوصل معاه الحل الشيطان ملوش حل حله الوحيد يدخلك النار عشان كده ما قالكش بالحسنى مع الشيطان لأن ما يجيش الشيطان ملوش غير حاجة واحدة فقط أن تستعيذ بالله منه ففي سورة الأعراف قال إنه سميع عليم في سورة فصلت سورة الأعراف قال وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة فصلت قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الفرق بينها وبين آية الأعراف إيه هو ضمير الرافع المنفصل تمام آه والسميع محلى بالالف واللام معرفة يعني وسميع في آية الأعراف نكرة العليم محلى بالالف واللام قال لك آه عشان تفهم القرآن لازم تنظر إلى السياق الكلام أي كلام في الدنيا سياق ها وسباق ولحاق يعني في جملة قبلها كلام اسم السباق عشان سبق السياق خلاص وبعديه كلام اسم اللحاق أي أنه لحق بالإيه بالسياق لا يجوز أن ينزع السياق من سباقه ولحاقه وإلا ضاع المعنى يعني مثلا ينفع واحد كده تذكر الصلاة فيقوم يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ويقف كده زي ما عمل أبو نواس ها لما بيقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين الكلام ده ينفع ده واحد خد الايه السياق عشان كده العلماء لهم قاعدة تانية ديننا ده دين محترم وديننا ده دين نظيف وديننا دين محكم بس الإشكال الجاهلة بقى اللي داخلين في الايه في القصة مش فاهمين حاجة خالص آه العلماء لهم قاعدة تانية بتقول السياق من المقيدات معلش أنا هشرح دي لأن احنا هنستفيد منها في فهم الكلام كان اللي أنا, اللي أنا ما زلت فيه يعني أنا بطع بره برضه وأعمل حواشي لكن برجع تاني القصد من هذا الخروج إن أنا أفهمك يعني يعني ايه سياق من المقيدات يعني آه واحد مثلا انت قريت كلمة الله يهديك تمام الله يهديك دي وحشة ولا حلوة يعني يعني يعني بيشتمه يعني ولا بيدعي له طبعا بيدعي له اكيد طيب لما يكون واحد عمل حاجة وحشة قوي وانت بتشوف يقول له الله يهديك ايه اللي عملته ده طب الله يهديك دي يعني طالعه كده الله يهديك هو مش عايز مش عايز يشتمه يعني مش عايز يسيبه يعني مش قال له يخرب بيتك مثلا ولا يحصل اي حاجه ولا بتاع طب الله يهديك دي طلعت برضو هي نفسها الدعاء غير واحد مثلا بيقول واحد هداك الله ورعاك الله وقواك الله دي غير دي ايه اللي خلاني اقول الله يهديك دي شتمه مثلا يعني او خرجت يعني المخرج مش مش عايز اقول شتمه خرجت يعني مش مخرج الدعاء الخالص يعني وخلى دي خرجت السياق الموقف نفسه هو اللي كده نظيره من كتاب الله عز وجل يعني احنا مثلا لما نيجي على مثلا نقول ايه عزيز صفة مدح ولا صفة ذم صفة مدح طيب كريم صفة مدح أم ذم صفة مدح يعني عزيز كريم كلاهما من صفة المدح طب لما تقرأ قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم ده مدح ولا ذم طبعا ده ذم ده مدخله النار إنما قال له ألم تك تدعي أنك كنت عزيزا كريما كنت عزيزا بجاهك ومالك وسلطانك كنت كريما ما فيش حد بينزل لك كلمة وترمش الرمشة الكل يقع في الأرض والكلام ده ألم تكن كذلك ها طب هل أنت اليوم عزيز وكريم بعد ما دخلت النار طب أنت لما تقرأ ذق إنك أنت العزيز الكريم ما فيش حد في الدنيا يقول ده مدح مع أن كلمة عزيز وكريم احنا قلنا قبل كده عزيز صفة مدح وكريم صفة مدح أيضا ايه اللي خلاها دي مش مدح السياق ها زي الابتسام مثلا الابتسام آه الابتسام ممكن يكون عن محبة وممكن يكون عن غضب تمام والاثنين وردوا في حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك وهو في الصحيحين كعب بن مالك رضي الله عنه كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع مجموعة من المؤمنين هلال بن مال وخيف ومرار بن الربيع آه وجماعة من المنافقين برضه اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك جم بقى المسجد له بعد ما دخل المسجد المنافقون قعدوا يعتذرون والكلام ده هو قبل منهم وإيه وكل سرائرهم إلى الله لحد ما جاء كعب بن مالك ما كانلوش عذر قال فلما دخلت المسجد ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك إلى آخر الحديث الذي يعنيني تبسم تبسم المغضب مع أن أصل الابتسام إنما يكون عن انشراح لكن ممكن يبقى فيه ابتسام غضب ها وفي ابتسام رضا في حديث كعب بن مالك بقى لما نزلت توبته من من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راحت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا آه قال لما دخلت المسجد ورآني النبي صلى الله عليه وسلم سر وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ليه؟ لأن ابتسام عن الرضا بيخلي العين لها لمعان خلي العين تلمع لمعان الرضا والوش ينطق بخلاف تبسم المغضب اللي احنا بنسميها الابتسامه الصفراء حسود او مغضب او الكلام ده تلاقي عينيه مظلمه كده ووشه اصفر والكلام ده ما ليس عليه بهاء من يبتسم من قلب تمام يبقى انا عندي التبسم اه ممكن يبقى تبسم مغضب ممكن يبقى تبسم رضا ايه اللي يعرفني ده ولا ده السياق ها عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر قصة بقى سليمان لما سمع النملة ها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قال فتبسم ضاحكا انت عارف كلمة ضاحكا دي ها لو جاتش كنا ممكن نفهم ان سليمان تبسم غاضبا قال مالك حشر له جنود من الانس والجن والطير فهم يوزعون تيجي نملاية قد كده تقول الكلمتين دول هتبقى ممكن يغضب عليها ها فلما يقول فتبسم لوحدها بس كده ممكن نأولها نقول ربما كذا ربما كذا ها لكن ضاحكا دي دلنا على أن التبسم تبسم شكر ورضا عشان كلمة كلمة ضاحكا دي جت عشان كده يبقى دي قطعة التأويل ها فنرجع تاني نقول السياق من المقيدات إذا ورد سياق كلام له سياق معين يبقى ممكن يقيد سياق الكلام بما ورد فيه يبقى أنا عندي بقى نرجع لكلامنا بقى الكلام سياق أهو سباق لحاق طيب تعالوا في الآيتين بقى بتاعة سورة الأعراف وفصلت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما تنزغنك من الشيطان يا نزغ خلي بالك بس من ال- ال- الطرف الأول من الآية في سورة فصلت ولا تستوي الحسنات ولا سيء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يبقى أنا عندي الآية الأولى فيها إعراض عن جاهل الآية الثانية فيها إحسان لمسيء طب الإعراض عن الجاهل سهل خلاص أنت في حالك وأنا في حالي خلاص لا هابله ولا كلمه ولا بتاع لكن الإحسان إلى المسيء مشكلة كل ما تيجي تحسن الشيطان يقول لك أنا مش فاكر عمل فيك إيه بهدلك قدام الناس وضيع كرامتك وجاب مناخيرك الأرض ده تحسن له ده لئيم اوعى تدي له حاجة ها فيبقى الشيطان على النفس طب النفس الأمارة بالسوء دي موجودة جوه البني آدم يبقى اجتمع شيطانان ومش بعيد يجي شيطان إنسي كمان ها يقويه يقول له انت بعد البهدله اللي حصلت والله انا لو منك لاضربه بالنار ها المساله دي ما مساله وارده يبقى اجتمع عليه في باب الاحسان الى المسيء ثلاث شياطين او الاعداء كلهم اللي هم مستنينه في السجن عشان كده ربنا قال له ايه لا احسن انه هو ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الاعراب ياتي لتاكيد الكلام السميع العليم يبقى كأن الأول الإعراض عن الجاهلين مسألة خفيفة يعني ما- ممكن أنا أعملها خلاص أبقى في حالي وخلصت على كده إنما الإحسان إلى المسيء دي مسألة صعبة صعبة جدا عشان كده في في باب ال ال ال ال ال ال في ال- في سورة فصلت قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن دي تفكرك بقول الله عز وجل ايه وراودته التي هو في بيته التي التي ها الست بقى التي اللي كلامها بيمشي اللي ما فيش حد يدرك التي بقى ها انت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول ها الشاعر بيقول كده انت الذي كل الذي يعني انت الخلاصه يعني طالما انك انت يعني هتعمل اللي بتقول عليه يبقى انت الولد الخلاصه اللي بقى تمام فيبقى ايه ادفع بالتي هي احسن عشان في ملاحاه وخصومه قال لك زود حلمك طول بالك شويه ها ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ها ما قالش فهو ولي حميم إنما قال كأنه يعني شكله شكل الولي الحميم وإن كان قلبه لسه ما صفاش مش كده ها مش م- لم يصفو بعد لكن شكله شكل الإنسان الودود الحبيب وفي ناس كده تلاقي قلبه فيه يعني مشاكل ولكن أداؤه جيد ها زي ما الشوكاني كده بيقول في مقدمة نيل الأوطار لما مشايخه قالوا له اشرح يعني منطقة الأخبار بتاع أبي البركات الكلمة برضو إيه قال وقد يبلغ الشاء الطالع شأوى الضليع قد يبلغ الطالع شأوى الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع يعني أنا مثلا في واحد متعاقل مش عاقل يعني لكن عامل نفسه عاقل أنا لما أجي أعد عقلاء البلد هدخله في وسطهم طب إيه اللي خلاني أدخله في وسطهم شبه شكله فربنا سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لسه لم يصفو بعد ولي حميم وما يلقاها ما يعرفش يعمل القصة دي إلا الذين صبروا لازم يصبر على حز الغلاصب تجي له المشكلة السيئة يدفعها بالحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي يعني إيه يعني ضد أفاهم لبعض ده ماشي كده وده ماشي كده لا يلتقيان ها أحلم عنهم يجهلون علي أعطيهم يمنعونني فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه قال إن كنت كذلك لو أنت يعني كما تقول يعني ولست مدعيا كنت كذلك فإنما تسفهم المل المل اللي هو الرماد الحار أكله تراب يعني خيبة والخسران يعني ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى معك ملك يسددك أنت لا تراه لكن سبحان الله يا أخي يجعل الله عز وجل لك في قلوب خصومك احتراما خصمك صحيح بس بيحترمك الناس كلها تبص واحد بيشتم واحد ساكت تلاقي ده اللي بيشتم ده ما عندوش بركة منين ما يودي وشه ها لا يأتي بخير لازم يجي بكارثة ما بيصعبش على حد وهو يقعد يكلم نفسه أنا وقعت في المشكلة الفلانية ولا حد سأل فيه والمشكلة الإعلانية ولا حد سأل فيه وأفلست ولم يقرضوني وسابوني وقعت إيه اللي أنا عملته ليه أنا عملت كده طب ليه بيحبوا الراجل ده ليه بيحترموا لهذا البني آدم راجل أو ست يعني ها ده بقى بركة الظهير بركة الظهير اللي هو يساند هذا الإنسان الصابر المحتسب فلا يصل إليها إلا أهل الصبر صبر واحتساب وما يلقاها أي لا يصل إلى هذه المكانة إن عدوه يبقى كأنه ولي حميم أمال حبيبه يبقى إيه ها كما قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون لما بيغضب بيغفر أمال لما بيرضى بيعمل إيه ها يبقى لا يصل إلى المسألة دي إلا صابر محتسب يتجرع المر والذي أوقفه هو الأجر واحتساب ذلك لله وأن الله يرضى عن ذلك ويحبه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لا يصل هذه المرتبة إلا رجل محظوظ لأنه لأن الله عز وجل يحبه ويدنيه لأنه وقف على ما أمر الله عز وجل فأتمر وتجنب نواهيه فانتهى يبقى أنا بقى لما أشوف الآيات دي كلها ألاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيطان الإنس وشيطان الجن قال لك شيطان الإنس آه حاول معاه ها آه ارضيه آه ممكن تدفع الشر بتاعه ها دفع الضرورات دفع المصائب وهذا كله مشروع ها ليه لأن عدو الإنس يصانع يصانع ممكن تصل تصل معاه النتيجة أما عدو الجن فلا يصانع ولا يرضى إلا بشيء واحد ذكرته لك قبل ذلك وهو أن يدخلك النار فده ملوش حل إلا أن تستعيذ بربه الذي خلقه أن يصرفه عنك وقال المحدث فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين